قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله وإحنا في آخر حلقة من حلقات برنامج اقبلني يا رب واحنا في اخر حلقة وبنقول لبعض الحمد لله على السلامة وبنقول اللهم لك الحمد على نعمة التمام واحنا في اخر حلقة بنقول قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا مش حتى يسيبوا او يبطلوا معاصي حتى يغيروا يعني بدل المعصية يبقى في طاعة الليل يتغير النهار يتغير الشكل يتغير السلوك يتغير الاخلاق تتغير المعاملات تتغير الهم يتغير الاهداف تتغير الطموحات تتغير تتغير قضية الحياة تتغير الاولويات تتغير كل حاجة تتغير ساعتها ربنا هيغير كل اللي احنا فيه ربنا هيغير معاملته معانا هنشوف معاملة لم نكن نتخيلها ولا نتوقعها من الفتح المبين والصحابة كانوا يتوقعوا ان في 25 سنة ربنا هيدوهم نص ملك الارض هم الصحابة كانوا يتوقعوا انهم يقسموا بينهم وبين بعضهم كنوز خزائن كسرى وقيصر واليمن ومصر وشمال افريقيا والهند والسن مين اللي كان يتوقع يا اخواني حتى يغيروا ما بانفسهم لازم نتغير عشان كده المرحلة الخامسة والاخيرة مرحلة انسان جديد انسان جديد انسان تاني بقى اللي يشوفك يقول لا يمكن انت كنت فلان لا يمكن انت كنت فلانة انسان جديد يا جماعة يا اخواني يا اخواني انت يعني الحمد لله على السلامه انت اتضفت للملتزمين ولكن في واحد بيحل مشكلة من مشاكل الدين وواحد هو مشكلة من مشاكل الدين يا ترى انت مين فيهم لازم تبقى انسان جديد انسان جديد في حاجات كتير اول حاجة انسان جديد في وزنك وقيمتك في قيمتك في الدنيا انت دلوقتي لو مت لو كنت من سنة مت كان قيمتك ايه كان وزنك ايه كان هيحصل ايه ولا اي حاجة انت دلوقتي لازم تبقى انسان جديد في وزنك وقيمتك لازم دخلتك تفرق مع الملتزمين في الدنيا كلها لازم تفرقي مع الملتزمات في الدنيا كلها لازم الدين يزيد ثقله في الارض بالتزامك وانضمامك للملتزمين في وزنك وقيمتك سيدنا عمر الصحابة قالوا عليه كنا اذلاء حتى اسلم عمر الالتزام كان غريب عندك وانت في كلية اعلام او انت في كلية سياحة وفي ايا ما كانت الكلية ايا ما كان الامر كان كان الالتزام غريب اما انت التزمت الدنيا اتقلبت اما انت التزمت الالتزام انتشر اما انت انتقبت الانتقاب انتشر بقى ليكي وزن كنا اذلاء حتى اسلم عمر اما انت التزمت المكان مدينتك المكان اللي انت كنت فيه كل دفعتك section ك ال round بتاعك كل ده اتغير تماما وزنك ايه محمد بن واسع في فتح افغانستان الجيش بيترتب وهو مختفي الامير سأل عليه اين هو قالوا له ده في خيمته رفع اصبعه الى السماء فذهب اليه قال له ماذا تفعل قال له انت في المعركة وانا اخذ لك بمجامع الطرق ام الامير قال لا اصبع محمد بن واسع في الجيش خير من مئة الف فارس اصبعه بس لما يرفع ايده للسماء احسن من مئة الف فارس انت الدعوة بتاعتك تسوي ايه لما بترفع ايدك وتقول اللهم انصر الاسلام اللهم فك الحصار عن غزة دعوتك تسوي ايه قيمتك ايه انت من النهاردة لازم تبقى انسان جديد في وزنك وقيمتك في قدرك الحقيقي لازم موتك يبقى مصيبة للامة الوقت لو حد من شيوخنا مات مصيبة ليه له وزن وله قيمة وله قدر وله ثقل في الدنيا وفي تغيير العالم كله عبد الله بن مسعود لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان ساقه اثقل عند الله في الميزان من جبل احد الواحد يبص لجبل احد كده كل ما يروح المدينه يا نهار ده يساوي ده وزنه ايه ويوزن 3 4 مليون بني ادم 10 مليون بني ادم اكتر يا جماعه اكتر اكتر من كده يعني ساقه بس ب 50 مليون ساقه بس بوزن الشعب كله من اوله لاخره تخيلوا يا اخواني يبقى لازم تبقى انسان جديد في وزنك وقيمتك لازم تبقى انسان جديد انسان جديد في هدفك في الحياة انسان جديد في قضيتك انت من الوقت لازم تبقى صاحب هدف صاحبة قضية ليك هدف في الحياة اي حاجة لو جت والهدف ما اتحققش ملهاش قيمة اي حاجة راحت والهدف اتحقق معنى حياتك اتحقق حياتك بقى ليها قيمة انت نجحت انت حياتك بقى لها قيمة ولها قدر انسان جديد في هدفك في قضيتك ازاي حرام ابن ملحان وهو بيتكلم في الدعوة الى الله اخ من اخواننا لسه جاي من بنجلاديش بيتكلم على في الدعوه الى الله كان مع اخوه التبليغ والدعوه بيقول اول جماعه خرجت للصين تدعوهم الى الله قتلوهم كلهم قتلوهم حرام بن ملحان وهو بيتكلم في الدعوه الى الله وسط قبائل البدو والعرب قتلوه طعنوه قال فزت ورب الكعبه فزت ازاي يا ابن ملحان ده انت شبابك راح فزت ورب الكعبه ده انت مش هتشوف مراتك تاني فزت ورب الكعبه ده انت اولادك اتيتموا فزت ورب الكعبه ده انت ما قعدتش داخل بيتك تاني فزت ورب الكعبه ده انت هتنزل تحت التراب فزت ورب الكعبه ليه لان حققت هدفي لان حياتي كان لها هدف والهدف انا نجحت فيه لان عشت على قضيتي ومت على قضيتي يبقى فزت ورب الكعبه هو ده الفائز اللي مات في مباراة كورة لما فلافيو جاب كورة في العارضة بالسكتة القلبية ده راح فين اللي ماتت لما المغني الاخراني مات ورمت نفسها وراه من البلكونه ده دي راحت فين انما الفوز الحقيقي اللي عاش على هدفه ومات على هدفه اللي عاش لهدف للحياة وحققه السيدة خبيب خبيب يا جماعة لما جم يصلبوه ويقتلوه في مكة لما قبضوا عليه بعد غزوة احد بيقول له ابو سفيان بيقول له اتحب انك في اهلك ومحمد مكانك عليه الصلاه والسلام قال له ما احب اني في اهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشك بشوكه يعني مين فينا يا اخواني يقول الوقت ما احب اني في اهلي ومالي والمسجد الاقصى يشك بشوكه ما احب اني في اهلي ومالي ومسلمه شريفه عفيفه في اي بلد من بلاد الاسلام محتله تشك بشوكه ما احب ان في اهلي ومالي وحرمة من حرمات الله في الارض تشك بشوكة مين مين اللي له الهدف ده خبيبه قال انا مستعد اتقطع بس الرسول ما فيش شوكه تيجي جنبه له هدف في حياته مات سعيد مات سعيد وهو بيتقطع لان الرسول عليه الصلاه والسلام امن وسليم عليه الصلاه والسلام انت هدفك كده مع فلسطين مع غزه اللي مر على حصارها 1000 يوم يا جماعه في ذكرى مرور 1000 يوم على حصار اخواننا في غزه كل يوم منهم لو الامه كلها اتحاسبت عليه الله اعلم هيروحوا فين الله اعلم الامه دي هتروح فين لو اتحاسبت عليه انت بالتزامك جالك برقيه بمجرد التزامك اول ما الواحد بينزل السعوديه ويجيب خط سعودي يلاقي على طول رسائل رسائل الاول الواحد كان بيستغرب هو الرسائل ان شركه المحمول ورسائل ايمانيه ودينيه من بعض الجهات و و لكل خط بيتفتح هو بالظبط كده انت اول ما التزمت جالك برقيات برقيه من كل مسلم بيحاولوا ينصروه في العالم وتحت وطئه الفقر بيحاول يقاومه مش قادر يقاوم وقدامه الدولارات معروضه قدامه بيقول لك انقذني برقيه من كل مسلمه بيعتدى على شرفها وعفافها في العالم برقيه من كل ارض بتسال عليها دم مسلم وصلت لك اول ما التزمت وصلت لك اول ما التزمتي بتقول لكم انتوا كنتوا متخدرين كان الم... ال... الاتصال بيننا وبينكم مقفول الاتصال بينكم وبين بينكم كان مقفول النهارده انتوا خلاص لازم انتوا النهارده فهمتوا انه... انتوا النهارده فتحتوا انتوا النهارده اتولدتوا من جديد انتوا النهارده لازم تفهموا الواقع لازم تعرفوا مشاكل دينكم لازم تعرفوا المآسي اللي احنا فيها لازم تعرفوا رساله من كل من كل ارض مسلمه احتلت رسالة من الأندلس الأندلس البرتغال وأسبانيا اللي هي أرضنا أصلا لأنها أرض إسلامية حكم عليها بالشريعة الإسلامية رسالة من غزة اللي مضى ألف يوم على حصارها رسالة من كاميليا شحاتة المسلمة اللي أسلمت واخذوها وحبسوها في الكنيسة ومه- والله اعلم قتلوها ذبحوها رسالة من المسلمة اللي لما اسلمت وتزوجت راحوا وقتلوا جوزها بالرشاش وصلبوه في الشارع برضه رسالة من المسلمة اللي لما اسلمت جوزها نزل المسلم راح عمله راحوا خدوها في شوال وراحوا سرقوها ومحدش يعرف هي فين رسالة من وفاء قسطنطين الله يرحمها غالبا ماتت اللي كانت زوجة قس من القساوسة واسلمت واخذوها وخبوها وقيل انها قتلت تحت وطأة التعذيب وهي ثابتة على دينها رسالة من كل مسلمة عايزة تسلم ومش عارفة تسلم مش عارفة خايفة انها تعلن اسلامها وانت مسلمة ودينك قدامك ولو لبستي نقاب محدش هيكلمك ومش مقدرة القيمة مش عارفة قيمة ان انت ممكنة في دينك مش عارفة قيمة ان انت سهل انك تطبقي اوامر دينك في غيرك لو قالت لا اله الا الله بتتقتل وبيتقتل كل اللي يقف معاها غيرك مش عارفة تعلن دينها انت دلوقتي عارفة تعلني دينك وعارفة تقول انا تائبة وعارفة تقول انا منضمة لهذا الدين برقيات جاية لكم من كل منكوب في العالم مسلم 80% من لاجئ العالم مسلمين التنصير بينهش فيهم وبيستغل فقرهم رسالة وبرقية بتقول احنا عايزين صاحب هدف عايزين صاحب رسالة عايزين صاحب قضية عايزين مسلمين جدد مسلمين جدد يغيروا الارض تاني ويعمروا الارض تاني ويحلوا المآسي اللي عليها تاني تاني من جديد رسالة لكل مسلم في غزة من كل مسلم في غزة برقية من كل مسلمة في غزة مهددة بقصف يهودي في اي لحظة زي القصف اللي حصل مهددين بقنابل فوسفور في اي لحظة زي القنابل اللي حصلت مهددين وعايزين ناس اصحاب هدف وقضية ينقذوهم من اللي هم فيه انت لازم تبقى انسان جديد في هدفك انسان جديد في قضيتك انسان جديد في قيمتك انسان جديد انسان جديد في المعاني اللي جوه قلبك في الرساله اللي انت شايلها لازم تبقى انسان جديد السيده خديجه رضي الله عنها كانت مليونيرة كانت يعني سيدة اعمال بمصطلح العصر واتجوزت النبي عليه الصلاة والسلام ولما راحت مع النبي الورقة بن نوفل قبل البعثة وقال له ان قومك سيخرجونك ما قالتلوش لا واحنا مالنا يا محمد احنا مالنا بقى بابو جهل وابو لهب احنا مش قدهم نمشي جوه الحيط او نمشي جنب الحيط وقفت جنبه وصمدت وصبرت ولما كانوا ولادها يموتوا من الجوع قدامها في شعب ابي طالب ما قالتش انا اتبهدلت انا كنت غنيه وافتقرت انا كنت عزيزه واتذليت انا ايه اللي عملته في نفسي ده وقفت وصمدت وصبرت وقومت رضي الله عنها لانها صاحبه رساله ساره زوجة سيدنا ابراهيم ساره كانت ملكه جمال العالم سيدنا ابراهيم كان متزوج اجمل امراه على وجه الارض لا تاني اجمل امراه على مر التاريخ كله بعد السيده حواء كانت السيده ساره زوجة سيدنا ابراهيم السيده ساره رضي الله عنها السيده ساره يا جماعه ملكه جمال العالم لما خدها معاه في رحلاته الدعويه عبر الارض كلها واستحملت معاه كل هذا الاستحمال ولما راحوا مصر وملك مصر الظالم اخذها واراد انه يغتصبها وربنا اللي حفظها وعصمها سبحانه وتعالى ما قالتلوش انا اتبهدلت معاك انا كان اي ملك يتمناني انا كان اي مليون ملياردير في الدنيا يتمناني انا كان ممكن اعيش عيشه ملكات وعيشه هوانم انا ايه اللي بهدلني وايه اللي بهدلني في الدنيا ما قالتش كده لانها كانت صاحبه رساله لانها كان لها هدف زي ما هو له هدف عليه الصلاه والسلام لان كان لها قضيه لازم تبقى صاحبه رساله لازم السيده عائشه بنت ابو بكر سنه ابو بكر تاجر من تجار العرب ورجل من رجال العرب المشهورين لما النبي خيرها عليه الصلاه والسلام بين انها تطلق ويسرحها صراحه جميله وبين انها تبقى ما قالتش طب وانا هقعد اعمل ايه هقعد اجوع يوم واشبع يوم والنهارده ما عادش في بيتنا غير غير الماء وبكره لا نجد عشاء وشهرين كاملين نطوي لا يذوقت في بيتنا نار اقعد ليه ومهدده انا وزوجي ان احنا نتقتل في اي لحظه لان الرسول عليه الصلاه والسلام اعدائه كانوا بيحاولوا يقتلوه مرارا سيدة عائشة ما قالتش كده سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما قالتش كده ولكن وقفت وحفظت الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات روت ربع شريعة الاسلام في كتب السنة عن السيدة عائشة رضي الله عنها يعني الاخ اللي من اخواننا اللي كان في بنجلاديش خارج يعني مع اخواننا في التبليغ ويعني يعني الواحد لما بيذكر اخواننا بالتبليغ بيذكرهم لانهم لهم فضل عليا انا لم اكن انطق كلمه في الدعوه الى الله حتى خرجت مع هؤلاء الناس وهذا من باب الفضل الذي لا ينسى أبدا لا ينسى وإن كان هناك كلام يقال على إخواننا في التبليغ خارج مصر إلا إننا اللي أعرفهم جوه مصر عقيدتهم يا اخواني ما شاء الله انا خرجت معاهم واعرفهم جيدا يعني وان كان يعني مسألة العلم الشرعي طبعا وال... ومسألة الاهتمام بالعلم الشرعي لا تنسى الا ان الفضل يجب ان ينسب لاهله يعني هذا الاخ اللي خرج في بنجلاديش ولسه راجع من ايام بيقول ان هو سبحان الله قابل شاب فرنساوي انك شاب صغير امه فرنسوية واسلمت ابوه مات وهو طفل صغير عنده سنتين بيقول امه بعتته وعنده خمس سنين لمدرسة علمية في جنوب افريقيا عشان يتعلم علوم الدين بعد كده كل سنة تخرجوا سنة في سبيل الله سنة يدعو الى الله في مشارق الارض ومغاربها والوقت بقى راجل ما شاء الله بقى راجل كام سنة خرجها في الدعوة الى الله وتعلم علم قد ايه من وعنده خمس سنين سافر من قارة لقارة امه صاحبة هدف لما تبقى الام صاحبة هدف اللي ولادها يطلعوا ايه لما تبقى الام صاحبة قضية اللي ولادها يطلعوا ايه هتبقى ام الميت صلاح الدين هت كل ابن من اولادها يبقى صلاح الدين صاحبة هدف الام اللي ابنها كبر وحفظ القرآن بسهولة ولغاية درجة استغربوا لحد ما اكتشفوا ان الام دي وهي حامل في ابنها ده كانت كثيرة قراءة القرآن وهي حامل فيه يعني انت ليكي هدف حتى مع اللي لسه جنين في بطنك انك تكثري من قراءة القرآن عشان هو يطلع القرآن في قلبه وعلى لسانه وسهل انه يحفظه ويعيش بيه من النهاردة انت انسان جديد انسان جديد في هدفك انسان جديد في قضيتك انسان جديد من النهاردة انت انسان جديد في اختياراتك انسانه جديده في اختياراتك يعني ايه في اختياراتي الحياه كلها اختيارات انت من النهارده هترتب دنيتك على دينك انت قبل كده كنت الاول بترتب الدنيا وبعد كده تشوف الدين بقى بعد كده او ما تشوفوش من النهارده لا من النهارده انت دينك هو اللي بيخليك تختار كل حاجه من النهارده هتختاري بين اللي بيتقدموا لك بناء على الدين هتختار بين اللي معروضين عليك بناء على الدين من النهارده هتتجوز بناء على الدين هتختار شغلك على انك راجل صاحب قضيه وصاحب هدف هتختار هتختاري هتختاري مدرسة ولادك بناء على انك صاحبة قضية وصاحبة هدف من النهاردة كل اختيارات حياتك هتبقى اختيارات صاحب قضية صاحب هدف صاحب رسالة واحد عايش عشان الدين وعشان الاسلام من النهاردة هتختار مكان سكنك جنب احد الشيوخ او العلماء او طلبة العلم او المساجد اللي فيها بيئة ايمانية ومعهد دعاء عشان تتعلم من النهاردة هتختار الملتزمة اللي تربي ولادك على الاسلام من النهاردة هتختار الملتزم اللي ياخد بايدك للفردوس الاعلى من النهاردة لما يجيلك عقد عمل هتقع في الاول وتشوف رسالتي تحتمل ولا لا مش قضية ان انا انهش اي فلوس جات لي وخلاص من النهاردة هتختار وظيفتك وشغلك بناء على انك صاحب رسالة في وقت لرسالتك في حياتك ما ينفعش تتنصر منه من النهاردة انت انسان جديد في اختياراتك من النهاردة انت انسان جديد انسان جديد في دعوتك يعني ايه في دعوتك هو ده الانقلاب العظيم اللي لما احكي لكم عليه من اول السلسله قلت لكم يا جماعه عايزين نوصل في الاخر لمرحله الانقلاب العظيم يعني ايه انت امبارح كنت بتقع في معاصي النهارده هتدعو اللي بيقعوا في نفس المعاصي انهم يسيبوها انت امبارح كنت صاحب شهوه النهارده صاحب رساله انت امبارح انت امبارح كنت متبرجه النهارده انت اللي هتبقي داعيه للنقاب انت امبارح كنت ممكن بتشرب مخدرات النهارده انت اللي الف واحد بيشرب مخدرات هيتوب على ايديك بس على شرط ما تنزلش للعاصي اللي بيعصي نفس معصيتك لوحدك لازم لما يبقى في صحبه صالحه يعينوك لان يا جماعه كتير من اللي بينزلوا يدعوا اصحابهم القدام بتوع المخدرات يقوموا يشربوا هم كمان معاهم لا يا اخواني لازم لما يبقى في صحبه صالحه انزل واملى الدنيا وعمر الدنيا وادعو الى الله الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه حديث صحيح بيقول ما فشت الفاحشه في الارض الا كان من غاب عنها هو ما بيعصيش اهو ما بيعصيش من غاب عنها ورضيها قلبه ما انكرهاش كمان فعلها او كمان حضرها كمان حضرها عليه الصلاة والسلام ما فشت الفاحشة في الارض الا كان من غاب عنها ورضيها كمان حضرها كمان حضرها اخواني في الله كمان وقع فيها النص الا كان من غاب عنها ورضيها كمان وقع فيها زي اللي عملها بالظبط يا الهي يا الهي يعني ايه اخواني يعني ايه هذه المسألة يعني ايه هذا الامر يعني احنا لازم ننتبه لازم ننتبه ان لما بنشوف المعاصي دي كلها بتعصى وما ندعوش الى الله وما بننكرش المعاصي وما بنكرههاش وما بننفرش منها احنا كده عاملين زي اللي بيعملوها احد السلف كان بيقول اني لا ارى المنكر فلا اغيره فابول الدم يعني والعزل بيتبول دم من شدة القهر اللي هو فيه لما رياضة لما يشوف تبرج لما يشوف معازف محرمة لما يشوف اختلاط محرم لما يشوف اي معصية هو مش قادر ان هو يغيرها احد يعني اخواننا شاف رؤية من يومين ثلاثة رؤية ممتعة فيها تفاصيل كتير ولكن يعني هو صح مفزوع منها ولكن من ضمن تفاصيلها شاف ان فيه يعني كأن البحر هاج على الارض والموج بقى في في ارتفاع العمارات يعني زي التسونامي بالظبط كده والميه بتيجي تخلي المباني بودره بودره ففي الرؤيه ديت يعني بيتقال ايه او يعني كانه القي في روعه ان كل اللي بيحصل ده كل ده بسبب ان في واحد بيزني في واحد بيزني ولكن ما حدش بيعمل له حاجه او هذا المنكر لا يغير واحد بيزني والعياذ بالله سبق امال كل الزنا اللي بيحصل ده وكل المعاصي دي وكل المنكرات دي وكل الكبائر ديت مين اللي يغيرها لازم تبقى داعي الى الله لازم الانقلاب العظيم ده يحصل في حياتك وفي حياتك لازم نتغير يا اخواني لازم نبقى دعاء ضد هذه المعاصي لازم يا جماعه هي دي المرحله بتاعه الانقلاب العظيم يبقى انسان جديد في دعوتك الى الله تبقى داعي الى الله تبقى داعيه الى الله لازم تبقى انسان جديد في اخلاقك في اخلاقك يعني ايه يعني انا عايز اسالك سؤال كام مش مش هسالك الوقت كام واحد التزم بسببك انا هسالك كام واحد نفر من الالتزام بسببك ازاي ما اللي بيلتزم بسببك ده اللي انت بتكلمه في الدعوه انما اللي بينفر اخلاقك وسلوكك هي اللي نفرته من الالتزام كام كافر اسلم بسببك وكم كافر نفر من الدين بسببك لما شاف المسلمين واخلاق المسلمين ومعاملات المسلمين يا جماعه العبادات والاخلاق عاملين زي شريطين القطر الدين وقاطره الدين ما بتتقدمش غير على الشريطين مع بعض الاخلاق جنب العبادات ما ينفعش دين من غير اخلاق يبقى مش دين ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش يا اخواني يا جماعه اكبر سبب لدخول غير المسلمين في الاسلام على مر التاريخ هو الاخلاق اللي دخلوا بسبب الاعجاز العلمي في القران الاسلام كام 100 1000 10000 اللي دخل بسبب الاخلاق 800 مليون في جنوب شرق اسيا 800 مليون مسلم الوقت بسبب اخلاق التجار المسلمين اخلاق رجال الاعمال اللي بيسافروا ما بين الدول وبيتعاملوا مع الكفار باخلاق الاسلام 800 مليون واحد من النصارى اسلم على النت قريبا وبيسالوه بيقولوا له طب يعني انت اسلمت ليه قال لهم عشان موقفين قريتهم عن الرسول عليه الصلاه والسلام الموقف الاولاني لما النبي هاجر وساب سيدنا علي بن ابي طالب في مخاطره بحياته يرد الامانات والموقف الثاني لما النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه وكان ممكن يذبحهم وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء الاخلاق يا جماعه دي اكبر معجزه في الاسلام اول ملك في الارض اسلم كان بسبب الاخلاق النجاشي لما سيدنا حمزه لما سيدنا جعفر عرض عليه اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام هرقل لما ابو سفيان كلمه عن اخلاق الرسول وكان ابو سفيان لسه كافر قال لو كنت عنده لغسلت بين قدميه هرقل ملك ونفسه يصلح ولكن الفساد كان طم في الارض وعارف ان الفساد ده كله ملوش حل غير الاخلاق اللي زي دي هي دي الاخلاق اللي تصلح الارض اللي غسلته بين قدميه يا جماعه الاخلاق انما دلوقتي في تاجر الكيلو عنده 1000 جرام في تاجر كده الا برحم الله الدكتور روح شوفه في المستشفى الحكومي روح شوفه هيعاملك ازاي وروح له في عيادته وشوف هيعاملك ازاي الضابط فين الضابط اللي عنده رحمه وفعلا بيسخر مهنته من اجل ان الناس تتراحم ومن اجل ان الحق والعدل يسود مين يا جماعه المدرس روح شوفه في الفصل بيشرح ازاي وشوفه في الدرس الخصوصي بيشرح ازاي مين يا جماعه مين اللي عنده الاخلاق والامانه الوقت في الدين مين يا جماعه اللي عنده اخلاق الدين وامانه الدين الوقت ولكن الاخلاق فين هي الوقت فين الاخلاق انت لازم تبقى انسان جديد في اخلاقك انسان جديد ما تشوهش صوره الدين بسوء اخلاقك ومعاملاتك يا جماعه ده احنا عندنا في الدين ونفتخر بيها قدام الدنيا كلها ان عندنا امراه دخلت رجل دخل الجنه بسبب انه ساق كلب وامراه دخلت النار بسبب انها عذبت قطه يعني جماعه حقوق انسان ايه ده احنا ديننا من 1400 سنه بيقول ان واحده بغي دخلت الجنه بقصرها وانهارها ونعمها ومتاحها والنظر لوجه الله بانها ساءت كلب يا جماعه بانها ساءت كلب فما بالك ما بالك باخلاق هذا الدين فين الرحمه دي الوقت من الناس وبعضها الرحمه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا تجاه الكلاب والقطط هي فين ما بين المسلمين وبعض الوقت يا جماعه ده ليله القدر اخطر ليله في السنه كلها حرمنا منها الامه كلها حرمت منها بسنه في سنه من السنين ايام النبي عليه الصلاه والسلام لان اتنين مسلمين كانوا بيتشكلوا مع بعض بيتلاحوا مع بعض بيتشاجروا مع بعض رفعت ليله القدر امال الوقت والامه متنافره بسبب الاخلاق بسبب سوء الاخلاق بسبب موقف خلقي ما بين اتنين مسلمين ولعل لهم من الحسنات ما لهم ما لهم الله اعلم هم كانوا مين وكانوا فين بسبب ده رفعت ليله القدر سبحان الله العظيم سبحان الله يا اخواني في الله مرحله كامله من مراحل الدار الاخره مرحله كامله اسمها القنطره ما بين الجنه والنار بعد العبور من على الصراط وقبل الجنه يعني وراك النار وقدامك الجنه هذه القنطره عشان الحساب على الاخلاق والمعاملات بس الاخلاق مرحله طويله جدا ومرحله رهيبه وربنا اختار ليها مكان بعد النار وقبل الجنه يعني بين الجنه والنار يا ترجعك جهنم يا تدخلك الجنه اخلاقك اخلاقك ومعاملاتك الرسول عليه السلام بيقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا يعني يترجعك جهنم يدخلك الجنه يطلعك الفردوس الاعلى مع النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه كله حساب على حق الخالق تيجي بقى القنطره حساب على حق المخلوق تعالى بقى اللي قبله حساب على العبادات القنطره حساب على المعاملات تعالى اول حاجه في القنطره يقضى فيها الدماء اللي اللي قتل واحد واللي واللي عور واحد واللي جرح واحد واللي كسر واحد واللي خبط واحد واللي اول حاجه الحاجات اللي فات ديات ده ايه دي اول حاجه يوم إيه؟ في القنطره بعد كده هندخل في ايه بقى هندخل بقى في الاموال والديون واللي كان ورث يتيم واللي كان مال اخته واللي واللي كان ورث واللي قسم ورث حرام واللي كل المظالم الماديه واللي خد رشوه واللي كل المظالم الماديه وبعد كده هندخل في الاعراض بعد كده او قبل كده في الاعراض واللي مشي مع بنت واحد والخيانات الزوجيه وما ادراكم ما اللي هيحصل على القنطره القنطره حساب على الكذب وعلى الغش وعلى الخداع وعلى الخيانه وعلى الطمع وتخيلوا كل الصفات دي الاخلاق موسوعات الاخلاق محاسبه عليها على القنطره وبيحصل اشهار افلاسات رهيبه على القنطره يعني ناس عدت من كل اللي فات وكانت على القنطره ورجعت جهنم تاني اتدرون من المفلس ها اللي جاء بالصيام والصلاه وكل العبادات تمام ها فعدى بقى من كل اللي فات طب والمعاملات وياتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا خلاص المعاملات صفر اشهار افلاس ارجع على جهنم والعياذ بالله مرحله خطيره قضيه الاخلاق قضيه خطيره من النهارده انت انسان جديد في اخلاقك مع امك وابوك في اخلاقك مع راحمك بكره العيد بعد بكره يعني ان شاء الله العيد يا اخواني باذن الله هنوصل ارحامنا قد ايه انسان جديد في اخلاقك مع جيرانك مع زملائك مع اصحابك انسانه جديده في اخلاقك مع الدنيا كلها واللي فيها انسان جديد من النهارده انت انسان جديد انسان جديد في ثباتك يعني ايه في ثباتك في ثباتك خلاص لا ترتد عن طريقك اللي اخترته ابدا لا تتراجع ابدا خلاص انت انسان ثابت مهما حصل واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا يا معرف في الدين وفي القران وفي السنه معلش يا اخوان الحمد لله واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا يا معرف في القران وفي السنه وفي الدين فانسلخ منها ساب ما رضاش يشيل دين ما رضاش يلتزم بالدين ما رضاش تنضبط باحكام الدين فاتبعه الشيطان الشيطان مش هيسيبه اول ما لقى فرصه انه يضيعه هيضيعه على طول فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ضاع انتهى ولو شئنا لرفعناه بها يا جماعه احنا عارفين كميه معلومات في القران والسنه لو لو كنا امنا بها وصدقناها فعلا وطبقناها كان زماننا ائمه اولياء لله صالحين ولو شئنا لرفعناه بها انت معلوماتك مش مش اقل من المعلومات في الدين اللي كان خباب عارفها لما كان بيصلب عشان الدين انت معلوماتك مش اقل من المعلومات اللي كانت عند بلال لما كانوا بيعذبوه ويرضخوه بالحجاره ويعذبوه بالنار وهو بيقول احد احد انت معلوماتك في الدين ومعلوماتك مش اقل من المعلومات اللي كانت عند سميه وابو جهل بيطعنها وبيقتلها وهي ثابته وبتقول لا اله الا الله محمد رسول الله احنا معلوماتنا مش اقل يا جماعه في الدين من معلومات اللي هاجروا الحبشه وضحوا باوطانهم وبلادهم وحياتهم عشان يروحوا يعبدوا ربنا في ارض تانية معلوماتنا يا جماعه مش اقل من دول ابدا امال هم بقوا ائمه الدنيا ليه امال بقوا سكان فردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى ليه لانه هم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض الارض مشكلتنا ان احنا اخلدنا للارض عايزين الارض عايزين الدنيا عايزين الفانية العجولة العاجلة دهيت واتبع هواه طب والنتيجة فمثله كمثل الكلب قصة هذا الرجل المرعب فيها اول حاجة مرعبة فيها انها قصة انتكاس يعني واحد كان ماشي في سكة الجنة وبقى ماشي في سكة النار واحد كان عداد الحسنات شغال وبقى عداد السيئات شغال واحد كان محاط بملائكة الرحمة بقى محاط بملائكة العذاب واحد كان حتى نمل الجحور بيستغفر له بقت الدنيا واللي فيها بتلعن والعياذ بالله بعد كده ان في ناس يا جماعه اما بتقع ببت... يعني في شباب لما بينتكس مش بيبقى عادي بيبقى ضايع مدمر الراجل ده اتيناه اياتنا بعد كده مثله كمثل الكلب يعني واحده كان عندها نوازع دين واحد كان ملتزم و... لما انتكسوا ضاعوا انهاروا شوفوا ربنا بيقول ايه واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا ففورا فانسلخ منها ففورا فاتبعه الشيطان ف فكان من الغاوين ف ف ف نزول انهياري انهيار مفاجئ في ناس لما بتقع ما بتاخدش راجع في ناس لما بتنزل بتنهار ده انهيار يا جماعه ده انهيار ضياع والعياذ بالله حاجه المرعبه الثالثه في القصه ديت انه اول بس ما جه ينزل كل الوحوش افترسته اتبعه الشيطان عشان يضيعه كان من الغاوين الغاوين صحبه السوء انهمروا انهانوا عليه ثالث حاجه واتبع هوى نفسه هوى نفسه تكالب عليه كل دول افترسوه وضيعوه انما القصه اللي احنا عارفينها قصه عبد الله بن حذافه السهمي لما ملك الروم استدعاه وكان اسره قاتل عبد الله بن حذافه لما رغبوا بفتنه النساء حصل ايه المراه قالت ادخلتموني على حجر ام ادخلتموني على بشر يعني لو بنت متبرجه نزلت في الجامعه مفيش ولا شاب يبص لها تقول ادخلتموني على حجر ام على بشر لما تعرض لفتنه المال والملك وقال له اعطيك نصف ملكي قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته لما تعرض لفتنه التخويف والترهيب وهقتلك بكى وقال تمنيت لو أن لي مئة نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله إنسان فوق الفتن فوق المشاكل يبقى أنت لازم تبقى إنسان جديد في ثباتك أنت قبل كده قمت ووقعت المرة دي لأ المرة دي ثبات جديد صمود جديد إنسان جديد إنسان متمسك بطريقه حتى يموت عارف إنها أيام صبر ومتمسك بها حتى يموت إنسان جديد إنسان جديد إنسان جديد في قيمة حياتك وعمرك في قيمه حياتك يعني ايه في قيمه انسان جديد في كل حاجه يا جماعه انسان جديد في حملك للرساله حامل رساله انت من النهارده اسمك حامل رساله انت من النهارده اسمك حامله رساله البرقيات اللي جايه لنا من كل مهدد وكل مسجون في سجون اليهود وكل مقتول وكل واحده اعتدوا عليها وكل ارض مسلمين ضاعت وكل واحدة حاولت تسلم وخدوها وخطفوها والله اعلم هي فين برقيات جايه لنا من كل دول برقيات جايه لنا يا جماعه بتقول عايزين صاحب رسالة صاحب الرسالة ده لازم يبقى جميل لا جليبيب كان دميم ما كانش واحده راضيه تتجوزه بسبب دمامته وصاحب رسالة والرسول بكى وقال انت مني وانا منك الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاله وجثه قبل ما يدفنوه عليه الصلاه والسلام جليبيب يبقى مش شرط يبقى جميل لازم يبقى قوي ابن مسعود رجليه كانت دقيقة لدرجة الصحابة ضحكوا منها ويشوفوا عمل ايه للدين امال صاحب الرسالة ده لازم يبقى غني علي بن ابي طالب كان فقير معدم من الفقر وابو هريره ما كانش بيلاقي ياكل وكانوا اصحاب رسالة طب لازم يبقى عربي من العرب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي منهم اللي ما كانش عرب طب لازم يبقى رجل امال بطولات نساء الصحابة دي تروح فين امال صاحب الرسالة ده لازم يبقى ايه يا جماعه حماس اللي قومت العالم كله في فلسطين حماس اللي محيره اليهود لغايه دلوقتي باخدهم لغزه حماس اللي حرروا اول جزء من فلسطين يحرر كان على ايديهم في غزه حماس حماس دي كانت مجموعه من الرجال اصحاب رساله عايشين عشان قضيه وعشان رساله الرسول عليه الصلاه والسلام لما سميه طعنت ما قدرش يرد بعد هيرد ازاي عليه الصلاه والسلام انما لما الصحابه كبروا بقوا اصحاب رساله رد في بدر بعد حوالي 11 سنه من قتل سميه رضي الله عنها الوقت كاميليا كاميليا شحاته لما اخذت مننا قهرا وعدوانا وهي مسلمه اخت لينا في الاسلام اخت لينا ممكن تبقى واقفه على القنطره قدام المليار و400 مليون مسلم وهم بيعدوا من على القنطره تقول لهم حقي انا اتعذبت وانا كنت منكم انا اتعذبت وانا كنت من منكم وانتوا سبتوني اتسلم لغير المسلمين ويعذبوني ويفتنوني في ديني هتلاقوا كمان الاشحاته وهتلاقوا وهتلاقوا كتير قوي يا جماعه هتلاقوا كتير مستنيينكم على القنطره من اللي كانوا نفسهم يسلموا وما عرفوش يسلموا وفوتوا في دينهم والعياذ بالله والعياذ بالله صاحب رسالة صاحب رسالة انت المفروض انك صاحب رسالة شايل قضية الدين في الدنيا كلها شايل قضية الدين في العالم كله بعض اخواننا كانوا في كينيا في الدعوة الى الله ولسه جايين يعني بيفرجوني على ال... على ال... يعني بتفرج على الصور بتاعتهم ده اسلم على ايده 500 وده بفضل ومنه الله يعني يعني الصور بتاعتهم هم قاعدين على المحمول بقى مسجلين والكيني بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله طبعا بقى باسلوب يعني يقطع القلب يقطع القلب لدرجه يا جماعه الكينيين يعني عشان يظهروا في الصوره حاطين كشافات في وشهم عشان يبانوا في الصوره الصوره اللي مش حاطين في وشهم كشافات طالعه حاجه سودة كده في الصوره وخلاص سبحان الله الناس دي مين اللي يدعوها اخونا اللي كان في بنجلاديش بيقول الحر نار لدرجه انه ما قدرش يمشي غير بازار بس مش قادر يلبس هدوم اصلا وهو ماشي لما قال لي الكلام ده قلت سبحان الله طب والكفار اللي في خط الاستواء مين اللي يستحمل الحر القاتل ويروح لهم والكفار اللي في الاسكيمو اللي لو خرجوا بره البيوت بتاعتهم ست ساعات يتجمدوا الاطفال ممنوع يلعبوا بره البيوت اكتر من اربع او خمس ساعات يتجمدوا بره يتجمدوا مين اللي هيروح يدعوهم الى الله مين اللي هينقذهم من النار البرقيات من ضمن البرقيات اللي جايه برقيه من كل كافر مصاب بسرطان او مرض عضال ونايم في مستشفى بيموت وبيستغيث بحد مسلم يروح ينقذ مصيره ويدعو الى الله ويخلصه من جهنم مين اصحاب الرسالة انت يا ترى انضمامك للالتزام بقى مشكلة جديدة من مشاكل الدين ولا حليت مشكلة هتحل مشكلة شوف اي مشكلة من مشاكل الدين وتخصص فيها وربنا اللي بيفتح وربنا اللي بينصر وربنا اللي بيرفع وربنا اللي بيعلم وربنا سبحانه وتعالى اللي منه الفتح سبحانه وتعالى اخواني في الله اخواني في الله احنا عايشين الوقت بالظبط زي غزوة احد بالظبط لما الانصار اتقتلوا كلهم حوالين النبي عليه الصلاه والسلام الانصار اتقتلوا والباقي فروا وبقى النبي لوحده منه الجيش الكفار عليه الصلاه والسلام ولازم حد كان يتدخل عشان يحمي النبي عليه الصلاه والسلام لازم حد يتدخل لازم حد يتدخل في هذه اللحظات طلحه بن عبيد الله كانوا بيراقب الموقف رضي الله عنه طلحه لازم يدخل طب يدخل ولا ما يدخلش هو ممكن يتقتل 99% 200% هيتقتل لو دخل لازم يدخل ودخل دخل رضي الله عنه عشان يحمي النبي عليه الصلاه والسلام الوقت الواقع كده مين اللي هينزل مين اللي هيشيل مين اللي هيحمي الدين مين اللي هيدافع عن مقدسات الدين مين اللي هيقف في وش التنصير مين اللي هيقف في وش الشيعه والتشييع مين اللي هيقف في وش العلمانيين والعلمانيه مين اللي هيقف في وش المفسدين في الارض مين اللي هيقف في وش المخدرات مين اللي هيقف في وش التبرج مين اللي هيقف في وش محتل فلسطين والعراق والسودان مين مين لازم يقوم رجاله لازم يقوم اصحاب رساله يشيلوا دين الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة شيلوا الدين ده ثم لم يحملوها ما رضوش يشيلوا دين كمثل الحمار كمثل الحمار ما هو اللي تنصل من دينه ده ايه مره ربنا يقول مثله كمثل الكلب ومره كمثل الحمار ما هو ده مثله امال الانسان اللي عايش لشهواته ده انتوا فاكرين ايه فاكرين الانسان اللي عايش لشهواته وملذاته ومتعه ده ايه ده, ده مش بني ادم يا جماعه ده مش بني ادم انت النهارده المفروض تكون فقت كبرت فتحت واحد ما كانش بيشوفه شاف واحد كان في ظلمات واتولد وخرج للنور وشاف لازم تبقى انسان جديد لازم تبقى انسان جديد صاحب رسالة صاحب رسالة لحمل رسالة الدين وحمل قضية الدين في الارض طب اللي هيشيل دين في الواقع الرهيب ده في الواقع اللي ربنا وحده عليم بيه يعني يعني احنا عندنا حوالي 60 جهة كفرية شغالة على المسلمين حوالي 60 جهة كفرية الوقت شغالة على المسلمين المنصرين والعلمانيين والملحدين حوالي 60 جهة كفرية يا جماعة شغالة على المسلمين الوقت مين اللي يقوم ويقف على الثغور ده هي كلها مين ده عايزة جيوش ورا جيوش مين ده غير بقى اللي هيدعو الى الحق ده كل ده حرب الباطل ومحو الباطل امال لسه بقى تأصيل الحق والتربية على الحق ونشر الحق مين يا جماعة مين وكل ده وسط المسلمين امال الكفار مين اللي هينقذهم مهمة وعايزة ناس تقوم وعايزه ناس تشيل دين وعايزه ناس تدعو الى الله سبحانه وتعالى وتتحمل الامانه طب اللي هيشيل المسؤوليه دلوقتي انا مش بقول لك خليك صلاح الدين انا بقول لك اقف على ثغر بس انا بقول لك شيل هم مشكله من مشاكل الدين بقول لك خلي لك قيمه خلي لك وزن خلي لك معنى في الحياه خلي لك هدف خلي لك رساله خلي لك قضيه انا بقول لك خلي لحياتك رساله تختار كل اختيارات حياتك بناء عليها انا بقول لك خلي لحياتك قيمه ومعنى هو ده اللي انا بقوله دلوقتي طب انا دلوقتي لو بقيت صاحب رساله زي الصحابه هاخد ايه ما انت اللي قلت اهو من بقك زي الصحابه لما تشيل الهم زي ما الصحابه شالوه تبقى معاهم في الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى وكفى طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول انا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كهاتين انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين عليه الصلاة والسلام اذا كان اللي كفى المخلوق خد الدرجة دي في الجنة امال اللي كفل دين ربنا سبحانه وتعالى الحديث ده اول مرة احس ان انا بدأت افهم قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله في سورة الحديد يؤتكم كفلين من رحمته ليه كفلين ما هو انت كفلت دين ربنا سورة الحديد بتقول لك شيل الدين شيل الدين حتى لو هتمسك الحديد والسيوف وتدافع عن دين ربنا وتنشر دين ربنا شيل دين يؤتكم كفلين من رحمته ليه ما هو انت تكفلت بهموم الدين فربنا يتكفل بكل هموم حياتك ربنا يتكفل بكل مشاكلك ربنا يتكفل بكل امورك يعني الدعاء دول في كفالة الله الدعاء دول يؤتكم كفلين ده لو كان كفل واحد ده انت غرقت في رحمة ربنا ما بالك بكفلين الدعاء دول في كفالة الله يا كل واحد عايز يعيش في كفالة الله عيش لدين الله يا كل واحدة عايزة تعيش في كفالة الله اكفلي دين الله اكفلي دعوة الله اكفل دين الله ودعوة الله تكفلوا بحل مشاكل الدين في الارض وانتوا تعيشوا في كفالة الرحمن يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله ايه الفضل هنا يا رب اصطفائك بقى ان ربنا هيصطفي ناس وهيجعلهم ائمه وهيفتح عليهم وهيكفلهم وهيرفعهم هيبقوا دول دول مش كل واحد يقول لك دول رجاله فلان انتوا رجال الاسلام في الارض انتوا رجال الاسلام في الارض لما راجل المخابرات بتربيه وتخليه ضابط مخابرات ويخلوه بيعرف يعمل مهام رهيبه في العالم كله ويقدر يعمل مهام خطيره ده عند المخابرات يبقى يساوي ايه يساوي يساوي ايه يعني يساوي قيمه رهيبه ليه لان هو دول تعبوا فيه لغايه ما اتبنى انت بقى لو انت بقيت راجل من رجاله الدين انت عند ربنا قيمتك ايه عند ربنا قدرك ايه بعد 67 لما الطيارات اتدمرت ودوا الطيارين الاول في نزه وعلاج نفسي اول حاجه اهم من 1000 طياره الطيار اللي هيركب الطياره اهم من 1000 حاجة ال ال ال الطيار اللي هيركب الطيارة ليه ده هيرجع بعد كده يسوق 1000 طيارة اه بالظبط كده له قيمة له قيمة عند الدولة انت كذلك ليك قيمة عند الدعوة ليك قيمة عند رب هذه الدعوة ليك قيمة في الدنيا ليك قيمة في الحياة ليك قيمة لانك حامل رسالة لانك صاحب رسالة السيدة خديجة رضي الله عنها لما سيدنا جبريل جالها وجه للنبي وقال له بشر خديجة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب لا صخب فيه ولا نصب يعني ايه يعني زي ما عملت للنبي بيت لا صخب فيه ولا نصب لا النبي تعبان فيه ولا النبي في دوشة فيه ولا في مشاكل فيه هيئت له كل الظروف لدعوته رضي الله عنها كذلك ربنا يا جماعة هنتعب عشان الدين ربنا ياما هيعمل لنا وياما هيدينا ياما انما التانيين بقى اللي قالوا اذهب انت وربك فقاتلا يعني ايه اذهب انت وربك فقاتلا عارفين يعني ايه يعني احنا مالنا معارك الدين دي مش معاركنا قضايا الدين دي مش قضيتنا ما تقوليش ان قضيه العراق دي قضيتي ما تقوليش ان قضيه فلسطين دي بتاعتي انا ماليش دعوه ما تقوليش ان غزه دي قضيتي ما تقوليش ان افغانستان دي بتاعتي ما تقوليش ان قضيه جنوب السودان دي قضيتي انا مالي بالتنصير انا مالي بالدنيا واللي فيها ما تقوليش ان دي قضايايا ما تقوليش الكلام ده انما دي قضاياك لازم تبقى قضيه العراق قضيتك لازم تبقى قضيه فلسطين قضيتك لازم تبقى قضيه غزه قضيتك هو ده الكلام اللي احنا بنقوله لازم يا اخواني هو ده الدين وهو ده معنى انك تبقى انسان جديد انما دول بيقولوا اذهب انت وربك فقاتلا دي مش معركتنا امال معركتكم ايه معركتي ازاي اجيب لقمه العيش معركتي ازاي اوفر حياه كريمه لاولادي معركتي ازاي امن مستقبل العيال دي معاركي دي معاركي دي معاركك اه محرمه عليهم 40 سنه يتيهون خليكوا امه تايهه خليكوا امه تلف حوالين نفسها خليكوا امه معلقه بالتراب خليكوا امه قاعده تشتغل للسنتين ثلاثه اللي فوق التراب وناسيين الاف السنين اللي تحت التراب اللي هيعيشوا فيها ان في ناس بقى لها الاف السنين تحت التراب خليكوا انتوا لازم تتكنسوا انتوا لازم تستبدلوا واستبدلوا فعلا استبدلوا فعلا ليه لانهم قالوا اذهب انت وربك فقاتلا دي مش معركتنا لا معارك الدين دي معاركنا قضايا الدين دي قضايانا مشاكل الدين دي مشاكلنا دي من النهارده مشاكلنا من النهارده دي همومك دي همومك دي افراحك واحزانك دي الامك وامالك دي جراحك وافراحك من النهارده من النهارده ده عشان كده لما تتسال في القبر ما دينك يعني ايه ما دينك ايه الدين اللي انت كنت ملتزمه بيه وايه الدين اللي انت كنت عايشه عشانه الشباب الغير ملتزم الوقتي يقدر يقول ديني يا الاسلام طب هيقولها ازاي اذا كان له ملتزم بالاسلام ولا شايل هم الاسلام ولا افراحه واحزانه عشان الاسلام ولا بيضحي عشان الاسلام ولا بيجاهد طب انت مالك ومال الاسلام ده انت لا ملتزم بيه ولا بتسعى ان الناس تلتزم بيه ولا بتدافع عنه ما دينك ما دينك دينك الدين اللي انت عشت عشانه وشلت قضيته وشلت الرساله بتاعته الواحد مرعوب يا جماعه لما يقرا قول الله بئس ما خلفتموني من بعدي مرعوب مرعوب ان احنا نروح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض يقول للامه بئس ما خلفتموني من بعدي انتوا كان المفروض تشيلوا الرساله من بعدي وتشيلوا الامانه من بعدي وتجاهدوا زي ما جاهدت وتضحوا زي ما ضحيت وتعيشوا زي ما عشت عشان الدين ينتشر في الارض بئس ما خلفتموني من بعدي الواحد مرعوب ان الكلمة دي تتقال لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة اخواني في الله لازم تبقى انسان جديد انسان جديد يا جماعه ده احنا فينا ناس ما حصلتش نمله عارفين النمله بتاع سيدنا سليمان يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم طب ما تجري انت وتنجري نفسك لا لازم كله ينجو لازم الامه كلها تنجو هي خايف على امتها انت خايف على امتك ولا انت ما حصلتش نمله قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى راجل اللي سماه راجل ربنا اللي سماه راجل بش الله جاء من اقصى المدينه بذل جهد رهيب جاب اخره انت جبت اخرك عشان الدين رجل يسعى مضارع ما بيقومش ويقع خلاص منطلق في العمل لدين الله قال يا قوم قال نطق ما هوش ابكم مش ساكت ايجابي بيتكلم بيغير قال يا قوم بيوقف في وش الدنيا كلها في وش القوم كلهم في وش الدنيا كلها اعرفها وتقاليدها ضد الدين وهو بيقول مش ده الدين بيقول لا بيقف في وش الدنيا كلها ويقول لا قال يا قوم اتبعوا المرسلين مش اتبعوني احنا مش عايزين الناس تمشي ورانا احنا عايزين الناس تروح لربنا احنا مش عايزين الناس تدخل عندنا احنا عايزين الناس تدخل بيت ربنا احنا مش عايزين اسماءنا ترفع في القلوب احنا عايزين اسم الله يرفع للقلوب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا الله كلمة الله بقت على كل لسان وفي كل قلب وفي كل مكان هو ده الرسالة بتاعتنا وهي دي القضية بتاعتنا يا اخواني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمة إيه ده هو في إيه يا جماعة ده الراجل ده كان معاه ثلاث أنبياء فأقول سورة ياسين يا رب يا رب انت ما جبتش كلمات الانبياء قد ما جبت كلمات هذا الرجل اللي ماهوش نبي يا رب طب ربنا ليه جاب كلام هذا الرجل اكتر ما جاب كلام الانبياء ليه لان الانبياء جايين عشان احنا نقوم ونشتغل مش عشان هم يتكلموا واحنا نتفرج عشان نبقى زيهم فربنا جاب اكتر واحد اتبع سيرتهم وخلت ذكره في القرآن لان هم دول اتباع الانبياء الحقيقيين هو ده النموذج المشرف ربنا حط النموذج بتاع مؤمن ال ياسين نموذج مشرف في القرآن في التاريخ كله ليه عشان يقول لاتباع الرسل هكذا فكونوا اللي كده ياخد مقام هذا الرجل عندي اللي ضحى بدمه عشان دعوته وعشان رسالته يعني صادق صادق وضحى بدمه ودعوته عشان رسالته انسان جديد انسان جديد قلنا انسان جديد في ايه في قيمتك ووزنك ووزنك ووزنك عند ربنا كنا اذلاء حتى اسلم عمر انت كده انسان جديد في هدفك زي حرام بن ملحان طعنوه فزت في ايه لان حققت هدفي انسان جديد انسان جديد في اختياراتك بترتب دنيتك على دينك بتختار على انك صاحب رسالة مراتك ومكان سكنك وشغلك بتقبل وترفض اي عقد عمل او اي شغلانة بناء على انك صاحب رسالة انسان جديد في ثباتك زي عبد الله بن حذافه السامي مش فانسلخ منها فاتبعه الشيطان انسان جديد في كونك صاحب رسالة شايل الرسالة وشايل الهم جاء من اقصى المدينة رجل يسعى ضحى بحياته عشان رسالته انسان جديد في دعوتك عشان لما يتقال من دي ما دينك انا راجل كنت بدعو للاسلام انا ما كنتش بشوف المنكر واسكت ابدا ابدا انا كنت عندي انقلاب عظيم بعد المعصية بادعي الى الله في كل مكان بروحه انسان جديد في اخلاقك في اخلاقك كام واحد دخل الالتزام بسببك وكام واحد نفر من الالتزام بسببك بسبب الاخلاق وسوء المعاملات لا انسان جديد في اخلاقك تماما مع الدنيا كلها مبهر باخلاقك مبهر في بيتك وبره بيتك باخلاقك وسلوكياتك انسان جديد في قيمه حياتك وعمرك كل يوم بتزيد حاجة كل يوم كل يوم زي سورة المعارج الصورة اللي بتبين ان المؤمن قاعد يعرج يعرج يعرج كل يوم بيطلع الذين هم على صلاتهم دائمون النهاردة بقيت محافظ على الصلاة والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بكرة ال الايمانيات خلت في قلب رحمة على المخلوق وعلى الفقراء والمحتاجين والذين يصدقون بيوم الدين بعده خلاص ما عادش عندي شكوك ولا شبهات ولا وساوس بقى عندي يقين في الطريق اللي انا ماشي فيه بعده والذين هم من عذاب ربهم مشفقون لما ما عادش في اي شبهات بيني وبين الدين سمعت كلام ربنا بدون حواجز فترعبت لما سمعت ايات الجنه والنار وعرفت ان الاخره دي اعظم حاجه والذين هم لفروجهم حافظون هم هم دول اللي بيقدروا هم دول اخيرا انتصرت على شهوتك اخيرا طلعت فوق شهوتك لفروجهم حافظون اخيرا ما عادتش شهوتك بتستذلك اخيرا ما عدت صاحب شهوه بقيت صاحب رساله بقيت صاحب قضيه سوره المعارج اللي بتبين معارج المؤمن الى الله وخطوات المؤمن في عروجه الى الله انسان جديد حياتك ليها هدف وليك امل وليك رساله وليك قضيه درس النهاردة يا إخواني كان يعني بيعبر عن المرحلة الخامسة من مراحل سلسلة اقبال يا رب المرحلة الأولى في الرحلة اللي بدأناها من أول رمضان المرحلة الأولى كانت مرحلة اليقظة اليقظة اللي جبنا فيها تراب المقابر وقلنا يا ترى ده كان طائع ولا عاصي يا ترى ده قال لا إله إلا الله قبل ما يموت ولا لأ اللي اتكلمنا فيه انت مين وهو مين بعد كده مرحلة الفوقان انك تصحى دخلنا لمرحلة مواجهة النفس مواجهه النفس قلنا جاهز تموت ولا مش جاهز تموت جاهز تقابل ربنا ولا لا في مواجهه النفس قلنا اعترف اعترف مش انك مش الانسان اللي واخد صوره عن نفسك انك الكويس اللي... لا لا لا لا لا انت بعيد انت كل حاجه في حياتك غلط انت لازم كل حاجه في حياتك تتغير انت اعترف بعد كده دخلنا في المرحله الثالثه بعد مرحله مواجهه النفس دخلنا في مرحله حرق السفن اتكلمنا عن مسلسل الجماعه واتكلمنا عن صناع الفساد والتمثيليات والافلام واتكلمنا عن الحجاب واتكلمنا عن التبرج لانك غاليه واتكلمنا يا جماعه عن عقوق الوالدين لان قلنا ان افتح لي قلبك واقبل يا رب سلسله واحده داخله في دم بعض توأم الاثنين سلسله واحده حرق السفن واتكلمنا عن بعض المعاصي اللي مدمره المجتمع او مدمره البعيد عن ربنا بعد كده دخلنا في مرحله عذر انا عرفت ربي انا شلت من قلبي مشاعر الفساد لازم احط بقى مشاعر جديده لازم يبقى في قلب جديد لازم اعرف ربنا خشيه ربنا والشوق لله والفرح بالله وحب الله والانكسار بين ايدين ربنا واخيرا دخلنا في المرحله الخامسه مرحله انسان جديد اتكلمنا في الدرس اللي فات والدرس ده عن ازاي تبقى انسان جديد في اخلاقك ونظرتك واهدافك واصحابك وبيئتك وكل مكان وكل شيء في حياتك ورؤيتك ورسالتك واختياراتك واخلاقك ومعاملاتك انسان جديد في كل حاجة وفي قلبك وفي مشاعرك في كل حاجة في حياتك اخواني في الله الحمد لله على السلامة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يعني السلسله اتقطعت كذا مره مره بسبب مرض والدتي ومره بسبب مرض خالتي ومره بسبب وفاه خالتي الله يرحمها يعني قطعت عده مرات ولكن الحمد لله يعني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ابشروا يا اخواني ان شاء الله ربنا هيتم علينا نعمته ولكن الساعات اللي باقيه من رمضان دي ما نضيعهاش بالذات بكره بقى يا جماعه قبل ما قبل ما الشمس تغيب قبل ما شمس رمضان تغيب لازم يا جماعه نكون قاعدين في خلوه مع الله بنعبد ربنا بنستغفر على تقصيرنا في رمضان ولازم نقعد من الوقت نقرر هنعمل ايه بعد رمضان اوعوا المصحف يتقفل بعد رمضان اوعوا اوعوا المصحف يتقفل من اول ليله ليله بكره ده ليله العيد ولو اربع ركعات او ست ركعات نقوم فيهم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اول يوم العيد بقى يبقى كله صله ارحام واخلاق ومعاملات هي دي عبادات اليوم ده يلا يا اخواني عايزين ننطلق الى الله الى ان نلتقي بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى اترككم على خير واسال الله سبحانه وتعالى في خاتمه هذا العمل اللي اسال الله ان يتقبله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اقبلنا على تقصيرنا وعلى نقصنا وعلى ضعفنا وعلى آثامنا وعلى خطيئاتنا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا قربا لنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعل كل شيء نفعله قربا لنا إليك يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب افتح لنا ابواب رحمتك افتح لنا ابواب فضلك اغفر لنا تب علينا كفر عنا سيئاتنا اغفر لنا خطايانا يا ربنا بدل سيئاتنا حسنات بدل سيئاتنا حسنات يا ربنا يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وعصاة المسلمين واطفال المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين يا رب يا رب غير احوال هذه الامه يا رب غير قلوبها الى احسن قلوب يا رب غير احوالها الى احسن حال يا رب مكن لدينك يا رب مكن لاوليائك يا رب يا رب اهدنا وسددنا يا رب اهد كل الدعاء لك وسددهم يا رب حتى يوجهوا الناس الى احسن ما ترضى به عنا يا رب يا رب انصر الاسلام والمسلمين انصر المجاهدين في سبيلك انصر الدعاء لك يا رب وافتح لهم الابواب يا رب انصرنا على اليهود انصرنا على المعتدين فرج كرب كل مسلمة احصرت دون الاسلام يا رب فرج كرب كل مسلمة يا رب اخذت قهرا يا رب فرج كرب كل مسلمة يا رب اللهم اللهم فرج كرب اختنا كاميليا شحاتة يا رب اللهم فرج كرب اختنا كاميليا شحاتة يا رب وكل اخواتها وكل اخوانها وكل من احصر في سبيلك يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين يا مولانا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم أذل لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم به وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب يا رب افتح لنا الأبواب يا رب افتح الأبواب التي بيننا وبين كل عاص على وجه الأرض يا رب والتي بيننا وبين كل كافر على وجه الأرض يا رب يا رب يا رب ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب يا رب ونحن في آخر ليلة من رمضان نسألك أن تمن علينا بهداية لا نضل بعدها أبدا ونحن في آخر ليلة من رمضان نسألك أن تنقذ هذه الأمة نسألك أن تنقذها من مكر أعدائها نسألك أن تتب على كل عصاتها يا رب يا رب يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين يا رجاء المستجيرين يا ملاذ الخائفين يا حصننا وكنزنا وملاذنا وبغيتنا ووجهتنا يا الله يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خير